الحمد لله عز من خلق الحمد لله من لما خلق الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عز ما أعصى كتابه الحمد لله على ما أعصى كتابه الحمد لله عز كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم فهنيئا لمن جلس ليذكر الله سبحانه وتعالى ولينتظر الصلاة بعد الصلاة لازلنا في يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وأمر الأخيرة أمر صعب أمر جلل أمر يحتاج منا إلى كثير تذكره وإلى كثير تفكر لأن اللي بيفهم الآخرة هيفهم الدنيا وهيعرف يتعامل مع الدنيا بطريقة مختلفة تماما يعني اللي مؤمن بالآخرة وهو أحد أركان الإيمان أنه يؤمن باليوم الآخر هي طريقة حياته هتتغير تفكيره هيتغير طموحاته هتتغير أخلاقه هتتغير إيه إيه إيه ترتيب أولوياته في الحياة هتغير ترتيب الحب والكره في قلبه هتغير كل حاجة في حياته هتتغير اللي رايح المدرسة وهو هدفه الآخرة غير اللي رايح المدرسة وهو هدفه الدنيا اللي رايح الجامعة وهدفه الآخرة غير اللي رايح الجامعة وهدفه الدنيا اللي رايح المسجد وهدفه الآخرة غير اللي رايح المسجد وهدفه الدنيا اللي بيشتغل في الدنيا وهدفه الآخرة غير اللي بيشتغل وهو هدفه الدنيا اللي بيتزوج وهدفه الآخرة غير اللي بيتزوج وهدفه الدنيا اللي بيقضي أوقاته مع أصحابه وهدفه الآخرة يختلف تماما عن اللي بيقضي أوقاته وهو هدفه الدنيا جزاك الله خير اللي اللي بيطلب العلم حتى العلم الشرعي وهدفه الآخرة غير اللي بيطلب العلم وهدفه الدنيا الأمر الأخير أمر جلل أمر مختلف تماما عن ما نظنه هو هو حقيقة الحياة أن الإنسان يعيش للآخرة وانظروا كيف وضح وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من توضيح مسألة الآخرة لأصحابه كتير جدا يعني احنا اتكلمنا في القرآن وقلنا ان أكثر من 60 سورة بتتكلم عن الآخرة المفصل وقلنا ان عدد رهيب من سور القرآن مسمى باسم الآخرة وذلك حتى يعتبر الناس حتى نعتبر حتى نتعظ حتى نتذكر حتى نتفكر حتى نفهم الحقائق ان ما ينفعش ان احنا ما نذكرش الآخرة أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر الآخرة أكثروا من ذكر الموت جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقعد فقعد رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني أو يكذبونني ويخونونني قال له أنا عندي اتنين عبيد اتنين كذابين وانا عارف ان هم كذابين وخاينين وانا عارف ان هم خاينين يعني الموضوع مش مستتر ده ناس انا عارفه عارفها ويعصونني قال له وهم عصاه يبقى عبد خائن كذاب عاصي مين اللي بيسأل اللي بيسأل سيده فسيده بيعمل ايه قال فاشتمهم قال له انا كمان ما بسكتش ما انا راجل كذاب عليا وبيعمل فاشتمهم واضربهم فكيف انا منهم قال له انا العلاقه بيني وبين العبيد دي علاقه سيئه للغايه انا مش بكلمك على رئيس جمهوريه مع رعيه ولا بكلمك على ملك وسط ناس ده انا بكلمك على واحد يملك افراد يعني عبيد عنده فانظروا كيف اجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نقل النبي صلى الله عليه وسلم المشهد من الدنيا الى الاخره فقال اذا كان يوم القيامه قال له لما هتشوف بقى يوم القيامه النبي عليه السلام رسم له مشهد يوم القيامة فقال إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وما عصوك وما كذبوك قال له يوم القيامة هيتحول الحساب الحساب بتاع الخيانة والحساب بتاع المعصية والحساب بتاع الكذب يتحول قال يحسب ما خانوك وما عصوك وما كذبوك وعقابك إياهم ويتحسب الشتيمة والضرب اللي انت ضربتهم لهم فإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف الراجل هو الكلام ده بجد يعني أنا هتحاسب على ردود الأفعال رد الفعل على واحد كذاب أنا ليا حق عليه أنا أنا عايزك بس يعني اللي مش هيفهم الكلام ده بقى من اللي بيحكم يبقى غلبان قوي اذا كان ده راجل ملك لا لا لا ده راجل عنده عبيد دول عبيد اذا كان رجل عنده عبيد والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انه سيقتص لهم منك فما بالنا نظلم ما بال من يلي امر الناس يظلم ما بال رئيس بيظلم او ملك بيسجن او وزير ياخذ حق الناس ما بال بعضنا بعض يظلم الموضوع مش سهل الراجل قاعد يعيط ويبكي ويقول هيروح فين لا له حق ده هيتاخد حق هيتاخد مني انا حق ده عبيد عندي ده انا اللي املكهم يعني المفروض ان انا باكلهم وبشربهم وبنيمهم بقول له يمين يمين شمال شمال ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتص لهم منك ان كان لهم حق هو كان فاكر ان الدنيا هتبقى سهلة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة انه يوم القيامة موازين قسط عدل ميزان لا يحابي احد قال فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الحساب يوم القيامة هتفاجأ أنه بيتحول في الدنيا إيه ما تيجي تعامل بالعملة يقول لك إيه يقول لك العملة بتاعتكم دي ملهاش لازمة حولها لي دولار حسب العملات في عملات بتسري على كل الدول يوم القيامة انت هتفاجأ ان الحاجة الوحيدة العملة اللي يتحاسب بها الناس هي حسنات والسيئات كل حاجة بتتحول حسنات وسيئات كل كلمة بتتحول حسنات والسيئات كل نظرة بتتحول حسنات وسيئات كل رد فعل وفعل بيتحول لحسنات وسيئات تفاجئ ان العمر يتحول لحسنات وسيئات وتعالى بقى نشوف الحسنات زيادة ولا, الحس... ولا السيئات اللي زيادة إيه من إيه قواعد يوم القيامة التي تكلمنا فيها المرة السابقة مسألة العدل أنه لو أحد لا يؤخذ أحد بجريرة أحد وأنه من مشاهد القيامة الأشهاد هندي درس النهاردة لو هنقول هنخلي العنوان ويوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الأشهاد إن الناس هتفاجأ إن هي عليها شهود هتفاجأ إنها متصورة هتفاجأ ان كل حاجة عليها شهود يعني الموضوع مش متساب كده مش متساب كده كل واحد عمل حاجة يجد شهود شهود بقى انا هعد لك شهود دلوقتي هعد لك الاشهاد واعظم من يشهد الله تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأن بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انت متراقب اي حاجة انت بتعملها انت متراقب وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه يعني اي عمل انت بتعمله بتبقى فاكر نفسك لوحدك وبتروح وبتيجي وبتفتح وبتقفل تفيضون فيه بتنتشر فيه الله سبحانه وتعالى قال إلا كنا عليكم طب إذا كان شهود في الطاعة يعني أنت ماسك المصحف وقاعد بتقرأ القرآن لوحدك كده فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن هذا المشهد مراقب وإن الله يشهده ولما تيجي يوم القيامة تقول ما حصلش فتجد من يشهد عليك مين الله قال وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قال ابن عباس اللوح المحفوظ فأعظم الأشهاد على الإطلاق الله وبعدين احنا بنسمع لكن الله يسمع كل شيء يعني اذا كنت انت عندك قدرة على السماع فاعلم ان ربك يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويرصد كل شيء ومحيط بكل شيء يعني مفيش حاجة اسمها اصل انا استخفيت اصل انا استخبيت اصل انا عملت حاجة ومحدش خد باله مفيش حاجة عند ربنا مش متسجلة قال الله سبحانه وتعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا الله يشهد الأعمال وده لوحده يخليك تقف تفكر هتروح فين لو الموضوع بالحسنات والسيئات هنروح فين والله يشهد الأعمال ما حصلش الله يشهد كل حاجة متسجلة عليك صوت وصورة الفيديو يعرض عليه أعماله فتفاجأ ان مشهد حياتك وقف هنا اهو هو ده مين ما بيعملوا الكاميرا في في الشارع وتروح تطلع براءة الذمة بتاعة المرور بتاعة العربية فيقول لك والله يقول لك انت عليك مخالفات تقول له ما حصلش انا المخالفه دي ما خدتهاش انا ما كنتش واقف العكس ده متاخده مش عارف في محافظه ايه وانا من محافظه ايه يقول له طب ثانيه واحده ثانيه واحده هات المخالفه دي فين افتح الكاميرا ده حضرتك العمليه بتاعتكم اه هي دي نفس الرقم اه وحضرتك اللي واقف ده اه اه انت اهو فتفاجئ ان انت متصور هت... هتعرف تفرق فين اذا كان الصوره فضحتك ده في طبعا في الدول المتقدمة يعني اه اه ما حصلتش بقول لك في الدول المتقدمة إيه فتخيل المتصور خلاص مفتوح جيبوا الحرامي يقول له تعالى انت سيئت ما سيئتش يقول له طب هات التسجيل ده ايه ده مين ده اه اتفضح هذا اذا كان هذا الشاهد عليه شاهد عليه ايه صوت وصوره فكيف بمن يشهد عليه هو الله السميع البصير ان اول الاشهاد الله انك مراقب انك مرصود وده يخليك تبقى دايما واقف خايف حاكم او محكوم كبير او صغير رجل او امرأة عارف انت ممكن تقنع اللي حواليك كلهم بما تريد في ناس كده عندها اوتوا جدلا يعني بيعرف لسن بيعرف يقول الكلام اللي بيه يقنع اللي حواليه بما يقتنع لكن هو من جواه عارف ان الكلام ده مش صحيح عارف انه بيحور عارف انه بيكذب عارف ان هو بيقلب الباطل حق والحق باطل الله يرى كل شيء رقم اتنين في الاشهاد الملائكه الملائكة في ملائكة بتشهد عموما وفي حاجة اسمها الحفظة اللي هو مين ما يلفظ من قول لديه ايه رقيب العتيد واحد قاعد مراقبك ليل نهار قول له على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة انت من ساعة ما التحيت وانت متراقب وبعدين انت بتصلي في الجامع كتير وبتقف مع ناس ملتحين كتير فانا عايز اقول لك ان انت كده ايه البوله متسلط عليك بقيت متراقب مراقب فيبدا ايه يخاف يخاف قول له فلان بي... سال عليك وقال ان انت شافوك في الحته الفلانيه لما يشوفك ايه المشكله يعني فلان ده زايد مثلا او حاجه فيخاف يقول لك اصل انت ايه متراقب الله يراقبك وبعدين طب خلاص الله يشهد الله كريم الله حليم الله رحيم الله لن يكتبها علي لا لا لا لا هتفاجأ ان في ملائكة بتشهد ملائكة في السماء قاعدة بتنظر للارض الارض دي ذرة زي نواة كده كورة في ملكوت الله فتلاقي الملائكة فوق في السماء بيبص على الكورة وكشفينها كلها لو أمر جبريل أن يطبق السماء والأرض بين جناحي لفعلها وبعدين جوه كل الكرة دي بقى جوه الأرض كل واحد جنبه ملكين كلمة طلعت اتسجلت استغفر غفر له خلال ست ساعات ما استغفرش متسجلة تيجي بعد سنة كده تفاجأ ان انت ايه تعالى تعالى انت قلت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا وقلت كذا يوم متسجل مواقع التواصل الاجتماعي بتجيب لك كل سنة بيقول لك ايه انت من سنة شيرت عملت نشر للمنشور الفلاني انا عملت نشر للمنشور ده لا لا لا لا ده انا كنت وحش قوي استغفر الله انا تبت انا مش ممكن اعمل حاجة وحشة كده انت نسيت بس انت عشان بقالك شهرين كنت قاعد في الجامعة وبتصلي وبتاع فحاسس ان انت اتولدت على السجادة نسيت لكن الملائكة ما بتنساش رقيب عتيد ان الملائكة تخيل بقى 40 سنة 50 سنة 60 سنة كل كلمة مكتوبة فتيجي تقول ما حصلش تقول ايه الملائكة تشهد الملائكة تشهد يا دي المصيبة الملائكة عموما ولا الملائكة بتوعنا بس الاثنين هيشهدوا ويوم يقوم الاشهاد قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ثالثة الأنبياء يشهدون قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد انك تفاجأ ان اللي بيشهد عليك التالت مين النبي صلى الله عليه وسلم بلغت اه بلغت وصل لهم الكلام اه وصل لهم الكلام شافوا تطبيق شافوا تطبيق سمعوا تطبيق تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوها ما عملوش بيها ليه عارف اصعب حاجة انما تكون انت متهم او يكون بينك وبين حد خصومة ان اللي يشهد عليك حد قريب ليك يعني لو احنا في خصومة وانت مثلا واخوك في خصومة مع جار من الجيران فتفاجأ يطلب الجار من الجيران ابوك يقول انا عايز ابوهم شاهد اتنين اخوات في خصومة مع جار والقاضي اللي بيحكم المفروض انه هيحكم بالشرع يعني مش القاضي اللي بيحكم بالانظمة الوضعية قال والله انا عايز شاهد هاتوا مين هاتوا الاب فجابوا الاب يشهد فيفاجئ الابنان ان ابوهم يشهد عليهم مش لهم هنا بيبقى الاشكال اصعب لان انت القاضي يقينا هياخد شهادة الاب ده لان الفطرة بتقتضي ان هو يكون ايه ان هو يحابي لهم فاذا قال عكس ذلك فان هذا يقينا حدث لان هو بنفسه هو اصلا بطبعه بيميل ليهم فتخيل ان اللي بيشهد عليك النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ان بيشهد علينا النبي عليه الصلاة يقول عن يوم القيامة يقول انه يأتي يجو من امتي فآتي فأسقيه النبي عليه الصلاة عايز يديله مية لان الجو عطش جدا فتأتي الملائكة فتأخذه من وسط الناس فتلقي به في نار جهنم فيقول انه من امتي فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدثه بعدك لقد بدلوا وغيروا بعدك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف الناس اللي ما بدلتش وما غيرتش ان هم ايه قال من المؤمنين رجال وصف الناس اللي استمرت على الدين ان هي ايه رجال صدقوا ما عهد الله, ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه النحب يعني العهد يعني منهم من قضى عهده ومنهم من ينتظر هذا العهد ليوفيه وما يبدله تبديل ان الدين دين يعني اللي كان ايام ابو بكر وعمر دين هو الوقت بقى برضه دين الدين مش الملحق الدين مش ان انا آه، هجيب آه، حاجات يقول لك والله ايه آه، الاخلاق الدين بالاخلاق مش بالازياء اللي هو انت ما ما تقوليش بقى لابسه ومش لابسه وقاعده و... اهم حاجه الاخلاق لا مش اهم حاجه الاخلاق الاخلاق من الدين لكن مش اهم حاجه الاخلاق اهم حاجه التوحيد وراء الصلاه هي اعظم العبادات يقول لك يا اخي ما العمل عباده ما العمل عباده والصلاه عباده يا اخي ما التعليم عباده يا عم التعليم عباده والصلاه عباده والصلاه اعظم من التعليم يقول له لو سمحت بس آه، هروح اصلي واجي في محاضره يقول لك يا اخي ما العلم عباده طب ما تخلي المحاضره في غير وقت الصلاه يقول له اصلي يقول لك هو يعني السنه حبكت ما نروح نشتغل وبعدين لما نخلص شغل يبقى نروح نصلي هو حضرتك بتنقص م- عيان مثلا هيموت بتعمل تنفس صناعي العيان مثلا ده حضرتك قاعد مزاجك حلو وقاعد في التكييف فتقوم تصلي وبعد كده ترجع تكمل شغلك اصل الناس طب ما الناس تصلي هي كمان تيجي في غير ميعاد الصلاه لكن وقت الفطار معلش يا جماعه واقفين المكتب الناس بتفطر الناس هت يعني هتشتغل من غير فطار السندوتشات طلعت والشاي طلع وخلصوا الشاي يقول لك معلش بقى هنحبس لازم يخلصوا السندوتشات يقول لك معلش لازم نشرب شاي طب ما تشرب شاي وانت شغال يقول لك لا ما ينفعش وتلاقي فجأة كله بيتكلم ليه الشاي هتتكلم في الشاي ده انت يا اخي ما عندكش دم يا اخي لكن في الصلاة يبقى صلي براح- براحتك في بيتكم يوقفوا المدرسة كلها عشان خاطر عاملين حفلة يرقصوا لكن عشان الصلاة يقول لك يعني جت على الصلاة لا لا ممنوع الطلبة تروح تصلي في ال- في ميعاد الفصل ميعاد الحصة حاجة تبقى هتقعد هو ايه يا جماعة اللي بيحصل؟ هو الدنيا مقلوبة ليه كده؟ هي كده معدولة ولا مقلوبة؟ كده معدولة ولا مقلوبة؟ مقلوبة والله فتفاجأ أن الذي يشهد عليك أقرب الناس إليك من يدافع عنك احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الشفاعة ان النبي عليه الصلاة والسلام هيشفع لك تفاجأ ان اللي بيشهد عليك هو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيشهد يا رب بلغتهم والأنبياء قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يقولوا يعني إيه لا علم لنا ربنا هيجمع الرسل ويسأل الرسل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هيسأل الرسول الرسول لما يجاوب يقول لا علم لنا فين الإجابة هنا ما هو يشهد الطبري بيقول أي يا رب لا علم لنا إلا علم أنت تعلمه وتعلم فوقه يقول ده أدب مع الله إن هم هيشهدوا وبعد كده يقولوا إيه يا رب ما عندناش علم إلا اللي ما علمناه هذا الظاهر والباطن لك قالوا لا علم لنا يقول هذا طبعا يقول إن هذا من الأدب مع الله أدب الأنبياء أنهم لما سئلوا عن العلم ما قالوش احنا عندنا علم قالوا إيه لا علم لنا أي في حضرة الله أي لا علم لنا بالنسبة لعلم الله أي لا علم لنا إلا وعلم هو واقع تحت علم الله قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم قال ابن عباس لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا رواه الطبري ثم اختاره ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الله عز وجل قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم يبقى مين لا يشهد ثالث يبقى الله يشهد الملائكة تشهد الأنبياء تشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد من جملة الأنبياء والرسل وخلينا نقف مع الآية دي كده وكذلك جعلناكم أمة إيه وسطا يقول لك انت متطرف لا انت المتطرف ليه انا متطرف ليه يعني ايه وسطة الراجل كان طالع عديم الفهم بيقول لك احنا احنا نقضي على الصحوه وما انت ما انتش فاهم مفاهيمه عامله ازاي يعني يعني ايه إيه إيه إيه إيه إيه وسطه يعني ايه متطرف فهموني كده لما يجيب حبل يقولوا ده طرف الحبل وده ايه طرف الحبل التاني فين بقى الوسط في النص ربنا سبحانه وتعالى سمى النبي عليه السلام وسط يبقى الدين ايه الدين وسط هو ايه الدين الدين دماغي لا الدين مش دماغك الدين دماغي رئيس لا الدين دي مش دماغي رئيس الدين اهواء الناس لا الدين مش اهواء الناس الدين اقوال الحكام لا الدين مش اقوال الحكام امال ايه الدين الدين الوحي الدين القرآن والسنة يبقى الوسط هو القرآن والسنة يبقى ايه اللي وسط القرآن والسنة امال ايه اللي متطرف اللي بره القرآن وبره السنة يبقى اي حاجة بره القرآن والسنة دي اسمها ايه تطرف يبقى لما انا اقول لك قال الله ما تقوليش ده تطرف لما اقول لك قال رسول الله ما تقوليش ده تطرف ليه لا لا ده وسط يقول لك الدين يسر ماشي انا عارف الدين يسر مش رأيك اللي يسر الدين يسر اللي انا بقول لك عليه ده هو الدين والله اللي انا بقول لك عليه ده قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما نقول لك على حاجه في السنه ما تقوليش دي ايه اصل انا حاسس كده ان دي مساله متشدده حضرتك اللي بتقول متشدده ما هو كل واحد هيقول متشدد بمزاجه قال تعالى كذلك جعلناكم امه وسطا ليه انتم الميزان يبقى الميزان بيتوزن على الوسط يقولوا الوسط هو اعدل الشيء يعني افضل الشيء ما نقول الوسط اما الوسط بين قطبين او الوسط بين او وسط الشيء اعلاه يعني كذلك جعلناكم افضل الامم ليه لتكونوا شهداء على الناس ان انتم هتشهدوا يبقى امة النبي عليه السلام هتشهد ليه لانها امة عدل احنا اختلفنا مع بعض انا وعبد الله فقلنا عايزين حد يحكم بينا فنقول والله شوفوا راجل صالح يكون ايه يحكم بالعدل هذه الامة امة عدل امة وحي امة شرع مسؤولية الدين فيها مسؤولية جميع الامة مش مسؤولية مجموعة من الافراد ودي من مصايب الدولة العلمانية ان احنا يقول لك ان ما ينفعش ان حضرتك تأمر بمعروف وتنهى عن منكر الا اذا كان معاك رخصه طب افرض انا مش معايا رخصه النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا ومعاه رخصه فليغيره ولا قال من راى منكم منكرا فليغيره من المصائب الموجوده الان ان انت بقى في تأميم لوظائف الاسلام ان الدعوة يا جماعة للجميع ان البشر كل البشر يدعو ان كل الامة عليها ان تدعو الى الله من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده فإن بصدر فبلسانه فإن بصدر فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وبيده يقولوا يعني في سلطانه يعني مش واحد شاف واحد في الشارع قام ضربه لا مع ابنك مع مراتك مع من لك عليه سلطان غير ودي مصيبة احيانا ان احنا بنخلط الامور مع بعضها البعض ان واحد مفروض انه عليه كلمة له كلمة على ابنه فيقول لك والله اصل الولد مش عايز يصلي فانا بقى سبته لا لا انت تستطيع انك تغير بايه بيدي تعرف تغير بيدي هنا لان ليك سلطان في البيت او ليك سلطان في مكان العمل انك تعرف تقول له لا لا المنكر ده حرام ما تعملوش الزور ده لا ما تشهدش بيه وانا ماشي في الشارع شفت واحد بيزور اقول له يا عم اتق الله حرام ده زور لكن ماليش ان انا اغيره بيدي لان ماليش عليه سلطان لكن رئيسه يعرف يغيره لان له عليه سلطان ان يغيره بيده الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد وهذه الامه امه وسط امه شهاده يجي نبي من الانبياء يقول له الله سبحانه وتعالى هل بلغت قومك ربنا يقول للنبي لما تخيلوا يا جماعه سيدنا نوح سيدنا نوح حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا نوح سيدنا نوح قعد 950 سنه يدعو الى الله ربنا قال مكث فيهم 1000 سنه الا الا 50 تخيل واحد 950 سنه ماشي في الشوارع يكلم الناس وبعدين يجي يوم القيامه سيدنا نوح يقابل ربنا الله سبحانه وتعالى يقول يا نوح هل بلغت قومك يقول يا رب بلغت قومي يا رب بلغت قومي فياتي قوم نوح فيقول فيقول الله لهم هل بلغكم فيقولوا ما شهدناه مين ده ما نعرفوش في لحظه كده قالوا ما نعرفش ما حدش قال لنا والله احنا احنا حد قال لنا عن الدين وسيبناه فين الدين طب كان حد يجي لنا كده احنا كنا ننفذ على طول وفجاه بقوا مؤمنين هنا دلوقتي بقى كلام قدام كلام نوح رجل صالح الله يعلم انه صادق الله استجاب دعاء واهلك اهل الارض لكنه هذا اليوم يوم لا يظلم فيه احد فتكلم نوح وتكلم القوم والكل قال فيقول الله لنوح من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد انتوا احنا نشهد على سيدنا نوح يعني انت هتكون سبب في ان سيدنا نوح يفصل بينه وبين قومه وانت شفت انا امنت بالقرآن وانزل الله في كتابه الكريم سورة باسم نوح ذكر الله فيها قصة نوح وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة نوح فآمنت بكلام الله فأشهد وتشهد إيمان جازم تقول يا رب بلغهم وهم كفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجل ويجيء النبي ومعه رجلان ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك فيقال لهم أبلغكم هذا فيقولون لا فيقال للنبي أبلغتهم فيقول نعم فيقال من يشهد لك أو فيقال ما علمكم فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا طيب يشهد الله تشهد الملائكة ملائكة السماء والحفظة ويشهد الأنبياء في حد تاني يشهد في واحد كل ده يقول له ما حصلش برضه عارف العنيد ما حصلش فإذا بالأرض تتكلم قال تعالى في يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الأرض اللي كان سيادتك بتمشي عليها اللي هو ايه قاعد يلف بالعربية ولا قاعد ماشي في معصية ولا قاعدة ماشية بتتدلع في الشارع امام الناس تلاقي الارض نفسها بتشهد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أما بما عمل على ظهرها عمل كذا يوم كذا وكذا يوم كذا فهذه أخباره ربنا سبحانه وتعالى في سورة الدخان لما تكلم عن هلاك فرعون لما قال واتركوا البحر رهوا لأنهم جند مغرقون في آخر الآيات قال فما بكت عليهم السماء والأرض لو قرأت تفسير الآيات ديت تفسير مخيف فما بكت عليهم السماء والأرض قال أنس ما من مسلم إلا وله في السماء بابان يا الأرض تشهد لكن السماء قال ما من مسلم إلا وله في السماء بابان باب يصعد فيه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكى عليه علي يقول أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض وبكى عليه مصعد عمله من السماء وإن آل فرعون لم يكن لهم لا في الأرض مصلى ولا في السماء مصعد عمل صالح فما بكت عليهم الأرض ولا بكت عليهم السماء يقول مجاهد ما من مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين يوما فقيل أو يبكي قال وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعملها بالوقوع والسجود يبقى عمارة الأرض بيه يا جماعة بالوقوع والسجود وما بال السماء لا تبكي من تسبيح يصعد من الأرض إلى السماء يبقى عمارة السماء بإيه بالتسبيح والذكر بالعمل الصالح مين تاني يشهد يشهد الله وتشهد الملائكة ويشهد الأنبياء يوم يقوم الأشهاد وتشهد الأرض والسماء حاجة تانية تشهد في حاجة تانية ممكن بعد كل الشهود ديت حد ممكن يكذب اه ابن آدم كل ده لا لا لا لا انا لا اقبل الا شاهد من نفسي انا مش موافق الناس دي ما شافتنيش الحاجات دي متركبة انا ما اعرفش ما شفتش يكذب الانسان ترى الذين كذبوا على ربهم واحد تخيل حاجة مخيفة ان واحد يجي بالقيامة مش بيكذب بيكذب على ربه يعني يعني انا ممكن اكذب في الدنيا وعارف ان انا كذاب يعني الانسان بيبقى عارف لكن هتكذب على من يراك على من خلقك على من رزقك على من يبصرك ويسمعك على من يحاسبك هتروح فين انت بتقول ايه يقول انا لا ارضى الا شاهد من نفسي انا صراحة الشهود دي كلها انا مش مش حاسس ان انا كده المفروض اتعاقب العقاب ده كده هيبقى عقاب عدل فيختم الله سبحانه وتعالى على فيه عن انس كما رواه مسلم في الصحيح قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي عليه وسلم الصحابه قاعدين معاه فجاه لقوا النبي عليه بيضحك صلى الله عليه وسلم فالصحابه تعجبوا من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم احنا قاعدين ومفيش حد قال حاجة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى مما تضحك فقال صلى الله عليه وسلم من مخاطبة العبد ربه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وحي ينقل له مشهد مشاهد يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجيني من الظلم يا رب مش أنت أجيتني من الظلم فيقول الله سبحانه وتعالى بلى قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهد من نفسي هو متخيل بقى ان هو كده ايه عمل المعجزة ان هو انا مش موافق ان انا اتعاقب الا اذا كان في حد يشهد انا ارضاه طب انت بتقدر مين شاهد نفسي تشهد طلع نفسي قدامي وتشهد فيقول الله سبحانه وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا جميل فيفاجأ أن نفسه تشهد عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل فيقول إني لا أجيز على نفسي إذا شهد مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله إيديه فجأة يسمع صوت إيه ده إيديه بتتكلم عمل بيا كذا يوم كذا مشى في الحرام وسمع الحرام واتكلم في الحرام وكتب على الشات في الحرام واغتابت ونمت ووقعت وكذبت و... حرام في حرام تلاقي الايد بتشهد تلاقي العين بتشهد شاف كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا و... عين قعدت تجيب كل اللي, اللي بص عليه خد بالك انك انت تنظر من غير ما حد ياخد باله خالص يعني انت يعني كلنا بينظر النظرة لا يستطيع احد ان يرقبها ان تخيل العين بتشهد العين بتشهد يد المصيبة تعرف النهاردة انت شفت كم مشهد تعرف تحدده تعرف تكتبه تخيل عمرك نظريات العين مكتوبة اللسان بيشهد كفاية اللسان لوحده يودي اغلب الناس النار تقول له انت قلت كده ليه يقول لك يا عم هو حد بيتحاسب على الكلام هي يعني الكلمة بتلزق الكلمة بتتحاسب عليها يعني هي كلمة مهمة قوي الدرجة دي يعني انا لما قلتش كذا ما كانوش يعني يتخانقوا مع بعض اه ما حضرتك وقعت بينهم حضرتك نقلت كلام حصل فيه وقيعة حضرتك قلت كلام فلان بيتضر حضرتك شهدت شهادة زور حمكم الله فلما يجد العبد أن أعضاءه تكلمت عليه يقول بعدا لكنا وسحقا لكنا في النار النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يراقبوا أنفسهم يبقى في رقابة أنت رايح فين هتقول إيه هتسمع إيه هتقعد مع مين لأن هتتحاسب وتفاجئ انك تتحاسب على حاجات انت مش واخد بالك من اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه هو ايه قبل الصلاه من اهل التوحيد يحاسب على الصلاه قبل الصلاه يحاسب على التوحيد هيحاسب انت وانت موحد ولا مشرك قال تعالى وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله فين انت كنت بتعبد مين هل ينصرونكم او ينتصرون فين انت كنت في... كنت بتمشي مع مين كنت بتعبد مين اول حاجه تسعى التوحيد قال تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال تعالى ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالون عما كنتم تفترون هتتسال تاني حاجه هتسال عليها بعد التوحيد ايه الرساله من نبيك فنسأل الذين أرسل إليهم ونسألنا المرسلين انت كل أمة تتبع ما كانت تعبد هتعرف إذا كنت من أهل التوحيد ومن أهل الشرك كل أمة هتبعث على رأس نبيها طيب هتسأل عن الرسالة الثالث هتسأل على مفردات الرسالة هتفاجئ انك في حاجات مهمة جدا ينبغي انك انت تراعيها الصلاة الصلاة ديت المفروض ان انت مكلف ان انت عندك كام سنة 12 من وقت البلوغ قول 13 سنة او 14 سنة مات عنده كام سنة 63 سنة يبقى عنده كام سنة مفروض ان هو يصلي 50 سنة 50 سنة كل سنة فيها 365 يوم كل يوم فيه خمس صلوات يعني عد بقى 50 في 365 في خمس صلوات صلاة صلاة هات الصلاة الأولى كان فيها خشوع قد إيه؟ هو أنا أتحاسب على الصلاة بالواحدة؟ وأتحاسب على الصلاة بخشوعها؟ ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها كان حاسس بالصلاة دي بقد إيه الصلاة دي اتصلت في وقتها ولا ما اتصلتش في وقتها لا أدركنا ولا ما أدركناش طب ما أدركناش كان في عذر ولا ما كانش في عذر طب العذر ده مقبول ولا مش مقبول ده ده فين في الصلاة يعني يقول 15000 في 50 تسعين ألف تخيل انك انت تتحاسب على تسعين ألف صلاة صلاة صلاة وصلاة صلاة متصورة في عشر سنين ما صلناهمش اصلا انا ايام الجامعة وكنت صايع وثانوي ومع اصحابي وكنت بدوب بنزل اصلي الجمعة بس وبنزل على الاخر وما كنتش عارف ان الجمعه دي مهمه وان احنا لازم نحضر الخطبه فكنت ما بحضرش اصلا بفضل واقف على الناصيه ولما الراجل ياذن اقوم داخل مصلي كام سنه عملت ده عشر سنين تعال هات العشر سنين هتحاسب عليهم واحده واحده تفاجأ انك بتحاسب على الصلاة في 90000 صلاة احنا لسه ما كناش على الصيام ما كناش على اللسان ما اتكلمناش على الزكاة ما اتكلمناش على وجه الوالدين ما اتكلمناش على العهود ما اتكلمناش على المظالم احنا بنتكلم على ايه حق الله اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله يبقى المؤشر بتاع الصلاح بتاع بقية الاعمال هو ايه الصلاة قبل الحساب في حاجة اسمها ان كل واحد بيشوف بيطلع على اعماله سجل اعماله مش تتحسب صوت وصورة وعليك شهود تأخذ كتابك كتابك ده كتاب ايه كتاب اعمالك تاخد كتاب اعمالك تطلع عليه وتحاسب فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا في مشهد من مشاهد مخيف مشهد ان الناس واقفه كلها بتنظر الى السماء ثم تتغير الصحف من السماء الى الارض وكل واحد بيجري ياخذ كتابه اللي مكتوب عليه اسمه فيفاجأ بعضهم انه يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه ويفاجأ بعضهم ان الكتاب لا يستطيع ان يحمله باليمنى فاذا به يأخذه باليسرى ويفاجأ بعضهم انه يأخذ كتابه من وراء ظهره مش عارف لا ياخد لا باليمين ولا الشمال متخشب فيأتيه الكتاب من وراء ظهره واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه بيبص فاذا به اعمال فيها حسنات وسيئات فتعرض له الحسنات فيقرأها ده احد اقوال اهل التفسير يعني في الايه قال القرطبي فيقرأ الحسنات فيظن انه ناجي خلاص بقى حسنات هي حسنات حسنات حسنات ثم يفاجأ بالسيئات وبحبوط الحسنات فيدعو ثبورا وأما المؤمن فإنه تعرض عليه سيئاته حتى يوشك أن يهلك خلاص حس ان انا كل دي سيئات فاذا به تعرض عليه الحسنات وينادى أمس أتيتها عليك في الدنيا واليوم أخفيها لك يوم عصيب الحساب بعد ما أخذ الكتاب أما من أوتي كتابه بيمينه فإيه فحوسب ولا فسوف فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا سعيد فرحان ليه أخذ كتابه بيمينه اشمعنى اليمين هذه اليمين التي كان يسبح عليها هذه اليمين التي كان يعطي بها للفقراء هذه اليمين التي كان يجتهد في الأعمال الصالحة بها فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يقدم الإنسان اليمنى فهذه هي اليمين التي لطالما اجتهدت في طاعة الله فياخذ كتابه ايه بيمينه والاخر ياخذ كتابه بايه بشماله يسأل عبد يوم القيامة عن العهود وقبل ان يسأل عن العهود في اول حق من حقوق البشر ايه اكتر حق او اول حق يسأل عنه عبد يوم القيامة في حقوق البشر يعني في حق الله الصلاة بعد التوحيد والرسالة ايه اكتر حق هيسأل عنه العبد يوم القيامة اول حاجة تسأل عليها بين البشر الدماء نبع صلى نقول اول ما يقضي الله سبحانه وتعالى بين البشر في الدماء فيما سفك هذا الدم علي بن ابي طالب في قول الله سبحانه وتعالى قال هذان خصمان اختصموا في ربهم في معركة بدر تعرفين اول دايما اي اي معركة دايما في اول معركة كان عادة العرب ان هم بيعملوا ايه بيعملوا مبارزة يطلعوا ثلاثة من الجيش ده وثلاثة من الجيش ده ويتبارزوا ي- يبارزوا بعضهم البعض بالسيوف فاذا قتل هذا قتل هذه المجموعة قتلت هذه المجموعة فالجيش كله بيستبشر واذا قتل منهم بيبدأ ده ايه احساس احباط شوية كانت هذه عادة من عادات العرب في الايه في القتال ان الحرب لما تبتدي لازم يحصل ايه هذا النوع من المبارزة فتخيلوا في غزوة بدر وكان هذا اول جيش للنبي صلى الله عليه وسلم اول مرة الصحابة يحملوا سلاح و- واول مرة الصحابة يقاتلوا واول جيش يتكون للاسلام فخرج ثلاثة من قريش اللي هم مين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثة من سادة قريش ومن كبار فرسان قريش فخرج لهم مجموعة من الانصار قالوا احنا نخرج ن- ايه نقاتلهم فقالوا لا لا نجيز الا رجال من اهلنا منا قال له احنا مش عايزين آه، الناس بتوعة الاوس والخزرج والناس دي ملناش احنا في ال... دول شباب صغيرين رجعهم احنا عايزين الرجاله القرشيين دول بتوعنا فاستأذن علي بن ابي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب دول قرشيين اقارب النبي عليه الصلاة والسلام من اهل النبي عليه الصلاة والسلام حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب علي بن ابي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى صلى الله عليه وسلم يبقى انا كده عندي ايه ثلاثة من اهل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا عايزين ناس مننا فخرج ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من من إيه إيه من اهل النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حمزة قتل عتبة وعلي قتل شيبة ومال عبيدة على الوليد ومال الوليد على آه، عبيدة بن الحارث فطعن كل واحد منهم صاحبه فمات الاثنان فمال حمزة على الوليد فقتله المسلمون انتصروا لكن في واحد منهم ايه مات اللي هو عبيدة بن الحارث فيما يروى عنه انه بينما ينزف دما في معركة احد بعد هذا الموقف اذ نظر الى اصحابه وقال اقروا النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم نظر الى السماء وقال لاصحابه اترون ان الله سبحانه وتعالى يغفر لي قال لهم هو انتم متخيلين هو ممكن ربنا يغفر لي تخيلوا هو إيه، في هذه ال- الموقف ودمه يسيل على الارض وإذا به يسأل عن مغفرة الله سبحانه وتعالى فما بالنا في غاية الثقة إن احنا داخلين الجنة داخلينها يعني يعني احنا بس بنفكر احنا هنخش في أنهي درجة لكن حاسين إن ليه إيه، نزل قول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم في هذه المعركة ويقول علي أن أن أول من يقضي الله سبحانه وتعالى وأول من نختصم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أي نختصم في الدماء أن هؤلاء قتلونا وسفكوا دماءنا لأننا أردنا الله ان الموضوع ان كل واحد بيسفك دم او بيصدم واحد او بسهولة عنه ان هو يدمر مستقبل يقول لك فلان ده يتسجن عشر سنين وفلان ده خمس سنين وفلان ده هو متخيل ان امر بسيط كده الامر لن يمر على الله سبحانه وتعالى ان ما من رجل يظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة هتفاجأ ان الكلمة اللي انت قلتها اعنت بيها ظالم او ظلمت بيها حد هتفاجأ انها تلقاك يوم القيامة نكون بعد شيء ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إيه إيه الدماء يبقى هيسأل عن توحيد هيسأل عن الرسالة هيسأل عن الصلاة هيسأل عن الدماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء رجل آخذا بيد رجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول لم قتلته قتلت فلان ليه فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل في فيأخذ بيد الرجل فيقول يا رب إن هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان قال له انا قتلته عشان هو قال لي اقتله عشان الرئيس بتاعي قال لي اقتله عشان الملك بتاعي قال لي اقتله انا يا عم عبد المأمور وانا اعرف حاجة فيقول انها ليست لفلان فيبوء باسمه ان مفيش حاجة اسمها انا عبد المأمور العلماء يقولوا لا اكراه في القتل يعني لو واحد موا- واقف دم... مو- حاطط مسدس على دماغك ويقول لك اقتل فلان والا هقتلك موت انت احسن مفيش حاجة اسمها انا اكرهت ان انا اقتل ان الدماء عظيمة عند الله اصل انا كنت هترفد اترفد اصل العيال كانوا هيتشردوا يتشردوا اصل انا كنت هموت موت موت وما تقتلش موت وما تسفكش دم حرام يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته, ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش لعظم أمر الدماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس الدماء يعني أول ناس هتحاسب قبل ما نتكلم في مفردات الأعمال هات اللي اتقتل ده هاتوه ده ما يقفش كتير يقتص له من ظالمه وهذا لا يتعارض مع أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة لأنها مرتبة على ترتيب الأعمال فهذا في حق ال- إيه إيه العلاقة بين العبد وربه وهذا في حق الإيه العبيد إيه مفردات الأعمال هتتساءل بقى عن حاجات تانية خالص وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة مسؤولة يقول لك فلان مسؤول عارفين يعني ايه مسؤول ما حدش يكلمني في الموضوع ده لا لا مسؤول يعني حد يكلمك في الموضوع ده مسؤول يعني انك تسأل انه يسألك الناس لما يقولوا فلان ده من المسؤولين مسؤولين يعني ايه يعني يسأل عن هذه الحقوق الناس هتسأله تقول له تعالى انت مسؤول في مستشفى انت مسؤول في وزارة انت مسؤول في دولة انت مسؤول في حكم يعني ايه مسؤول يعني بيختفي عن الناس يعني بيمشي في حراسة لا مسؤول يعني هيسأل الذي لا يحتجب عن الناس ما من رجل والله والله الله سبحانه وتعالى عن الناس ثم احتجب عنهم إلا احتجب الله عن حاجته وفاقته يوم القيامة ومن رجل ولي أمر الناس فشق عليهم إلا شق الله عليه إنك مسؤول يعني إيه مسؤول يعني هتتسأل بس احنا نقصد هنا هتتسأل فين بين يدي ربك ان العهد كان مسؤولا ان احنا في عهود بيننا وبين الله وفي عهود بيننا وبين الناس اعظم العهود اللي بيننا وبين الله هي ايه الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ان هذا من اعظم العهود عهود الناس اذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا قال الله سبحانه وتعالى في اخر الايات قال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا اول ما بايعوا النبي عليه السلام قالوا احنا معاك معاك وهندافع عن الدين بحياتنا ولما جت الاحزاب ولوا الادبار فتفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يسألهم عن هذا العهد قال في الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا مما ستسأل عنه في مفردات الحياة لا تزول قدم عبد العبد واقف وعايز يتحرك يوم القيامة يمين أو شمال قدمه بتتحرك تزول يعني إيه تتحرك يعني هو واقف هنا عايز يخش كده أو عايز يدخل كده لا تزول قدم عبد يعني لن تتحرك قدم العبد حتى يسأل عن أربع هتسأل عن عمرك عن شبابك عن وقتك عن صحتك الصحة دي قضيتها فين والله قضيتها حفلات ورحت النادي قعدت مع العيال شوية وقهاوي وتضييع وقت على النواصي ونزلت الجامعة وقفت مع دي شوية صحتك قضيتها فين قضيتها في التجارة وفي الفلوس صحتك قضيتها فين عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله فلوسك جبت الفلوس دي منين من ربا من أين اكتسب وفيما أنفق خد بالك الشباب والعمر هتسأل سؤال واحد الفلوس هتسأل إيه اتنين جبتها منين وأنفقتها في إيه عن جسمه عن علمه فيما عمل به عارف انا طالب علم لا لا انا عايز اقول لك بس ما تك... يعني لا تستكثر من حجج الله عليك فانك ستسال عن عمل عن عملك عن عملك بهذا العلم انك هتتسال عملت ايه في علمك ده طب الحل ما تعلمش ما انت هتروح يعني كده هيبقى الدنيا اصعب لان كده هنخش جهنم من باب الايه من باب الابتداع والضلال من باب الجهل بالله طيب الحل ان انا اتعلم وما اعملش لا الحل انك تتعلم وتعمل عن علمه فيما عمل به اللي هو انا والله عارف ان ده مهم طيب حضرتك المعرفه مش كفايه العلم في الشرع العمل طيب كل واحده من دول يا جماعه هيتسال على ايه هيتسال على السمع والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة برضه مسؤولة هيتسأل هيتسأل أنت كنت فين في عمرك بصرك سمعك قلبك كنت تتفرج على ايه كنت بتسمع ايه كنت بتتكلم بتقول ايه هيسأل عن النعيم وتعالوا أقول لكم أقوال المفسرين في النعيم ربنا سبحانه وتعالى قال ثم لتسألون يومئذ عن النعيم يقول مجاهد النعيم هو كل لذة من لذات الدنيا يعني كل واحد حس ان في لذة هيتسأل عليها الحسن البصري يقول الغداء والعشاء هيتسأل انت اتغديت ولا ما اتغديتش اتعشيت ولا ما اتعشيتش طب ما انت اتغديت واتعشيت فين شكر نعمة ربنا قال ابو قلابة النعيم اكل السمن والعسل بالخبز كان كان ايامهم كان ايامهم لما كانوا بياكلوا سمن عيش و... و... وعسل كده ده نعيم ونوتيلا النهاردة انت لو السفرة فيها عشر انواع فيقول لك هو ايه يا عم ده عد اقل سفرة عد الاطباق اقل سفرة عد الاطباق والانواع دي جبنة غير الجبنة دي غير الجبنة دي والعيش ده غير ده والزيتونة دي غير دي والطبق بتاع المخلل لوحده ده فيه كام نوع كان زمان لما كان بيتكلم عن النعيم اللي يقول لهم هتتسالوا عن النعيم بيسالهم على العيش والايه والعسل والسمن السمنه دي انت ده دي حاجه بيتحمر بيها ابن عباس بيقول النعيم صحه صحه الابدان والاسماع والابصار صحيح ان ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يقول لك ان السمع والبصر والفؤاد ده اسمه ايه نعيم لان اللي مش اللي ما بيس... اللي بيسمع مش زي ما بيسمعش فانت مهم انك انت تحط ودانك مع مين عارف احيانا كده تحس انك قاعد تتكلم واحد بيتكلم بتسمع كلام الكلام ده ما ينفعش يتسمع انت لازم تقوم من هنا ليه ما هو كلام هيغلق صدرك كلام غيبة كلام هيخلي هيحول طريقة تفكيرك بدل ما كنت بتفكر لربنا وعايز تعمل حاجة ربنا هتحس ان انت فجأة بقيت قاعد تعمل حسابات واعتبارات كلها ملهاش اي لازمة في الحياة غير ان اصل فلان مش عارف ايه وفلان هيعمل ايه ابعد ما تسمعش كلام يفسد علاقتك بربك يقول لك انت هتودي الولا ايه ايه ايه مثلا الحفلة الفلانية لا مش هودي الولد الحفلة الفلانية وفيها ايه ده اطفال بيرقصوا ما انا مش عايز ابني يتلوث ما انا مش عايز اتلوث ما انا مش عايز عيني تتلوث مش عايز حصيلة دماغي وحصيلة افكاري تتلوث اختار انت بتسمع ايه انما يستجيب الذين يسمعون هتقعد مع ناس طول النهار بتشتم هتبقى عامل ازاي يعني هتطلع مثلا ابن عباس قاعد مع طول النهار مع ناس طول النهار مع ناس بتتكلم في الفلوس وفلان بكذا وفلانه بكذا وفلان بكذا والتجاره بكذا وايه فلوس طلعت وفل... الناس طول النهار بتتكلم في فلان وعلان هتبقى بتتكلم في ايه يعني لا تكن أي شيء حتى يقربك من الله ولا تسمع أي شيء مش أي حاجة تسمعها إلا إذا كانت تقربك من الله في حاجات مفروضة عليك مهام الحياة ومسؤوليات الحياة وغمسك في الحياة طبيعي واحد قاعد مع زوجته فبتحكي لا حق عليك اسمع عند الحرام وقف لكن هتبقى حياتك كلها قاعدة مع النساء هتبقى بعد كده زيها مش عايز اقول هتبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح عن ابي هريره قال يلقى الرب العبد فيقول اي فلان الم اكرمك او الم اكرمك واسودك اسودك يعني اجعلك سيد على قومك وازوجك وأسخي لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع أو أذرك ترأس يعني تترأس على الناس تبقى رئيس وترتع هو فاكر ان هو لما يبقى رئيس كده هيجي يوم القيامة لأشدن خيرا منها منقلبة هيفاجأ ان هو لا لا ده حسابه كل ما النعم بتزداد كل ما الحساب بيزداد يعني المسؤول عن نفسه غير المسؤول عن اتنين كلكم مسؤول عن رعيته هتتسأل عن اولادك هتسأل بنتك لابسة ايه هتسأل زوجتك لابسة ايه هتتسأل لانها مسؤوليتك قال واذرك تيأس وتربع فيقول بلى فيقول افظننت انك ملاقي انت ظننت انك هتحاسب على الحاجات ديت فيقول لا لا يا رب والله انا ما كنتش بفتكر الحاجات ديت وما كنتش متخيل ان انا اتحاسب كده والموضوع ده بالنسبه لي ما كانش مهم قوي فيقول اليوم انساك كما نسيتني انت تناسيت في الدنيا انك تتذاكر هذه الاحاديث والايات فتفاجأ انك يوم القيامة تحتاج ان يذكرك الله بالرحمة تحتاج ان يرحمك الله ان يغفر لك الله ان يعطيك الله فتفاجأ انك انت محروم انك محجوب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجب بما حجب لأنه تناسى كلام الرسل لأنه تناسى الشرع تناسى الوحي كفر بالله فحجب عن رحمة الله ثم يلقى الثاني فيقول أي فل أو أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل مش كان عندك عربية بتروح وتيجي وأذرك تيأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول لا فإني, فيقول فإني نسا أنساك, أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويعدد الأعمال الصالحة ويثني خيرا ما استطاع فيقول الله سبحانه وتعالى ها هنا إذن ثم يقال له اليوم نبعث عليك شاهدا مين يشهد انت بتقول انك عملت ده فين فين الشهاده مين يشهد لك فيتفكر في نفسه ثم ماذا يشهد علي ماذا يشهد علي فيختم الله على فيه فيقال لفخذه ولحمه وعظمه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله لازم عليك شهود قال وذلك ليعذر من نفسه يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم يسأل العبد يوم القيامة عن سمعه وبصره وفؤاده وكلمة فؤادي ديت مخيفة قوي اتكلمنا المرة اللي فاتت شوية فيها بس فعلا الواحد خايف يتكلم فعلا مخيفة قوي انك تتخيل انك تتسأل عن فؤادك اللي هو اللي الله لا يحاسبك على ما بداخلك ولا ما حدثت به نفسك بس انت متخيل الحساب هيوصل لحد فين لان ورا كل عمل سواء طاعة ومعصية احساس قلبي يعني انت جيت تحضر درس ليه عندك عمل قلبي خلاك تيجي عندك نية خلتك تيجي انا جاي اتقرب الى الله انا جاي اسمع عن الله انا جاي انتظر الصلاة بعد الصلاة انا جاي الحق تكبيرة الاحرام المغرب والعشاء فانا كده لحقت تكبيرة احرام صلاتين انا جاي اتعرف على صحبة صالحة انا جاي اذكر الله انا جاي اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندك نية وانت جاي تحضر درس اللي رايح يزني عنده حاجة في قلبه حركته والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا انه يسأل عن هذه الدوافع التي دفعته الى المعصية يقول ابن كثير قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك, سائلك عن ذلك كله قال مضمون ما ذكروه أن الله نهى عن القول بغير علم بل نهى عن القول بالظن الذي هو التوهم والخيال قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم كلنا بيجي لنا ظنون لكن ما تتكلمش عشان كده الحكماء يقولوا ايه يقولوا العاقل يفكر ثم يتكلم والاحمق يتكلم ثم يفكر ان هو يقول كذا كذا كذا كذا كذا جبت الكلام ده منين يقول لك والله اصل انا ظنيت ظنيت ظنيت دي تيكه فين هتفاجئ انك تحاسب على هذه الظنون خليك صريح الصراحه حلوه ظنيت اسال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث وقال صلى الله عليه وسلم أن أفر, إن أفر الفرى أن يرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا أفر الفرى يعني أعظم الظلم إن هو يجي يقول لك والله أنا شفت رؤية وحلمت فيها وشفت ابن مسعود فأنت ويحكي لك قصة أو شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي كذا وبعدين عينه لم ترى ذلك ده ظلم طب حاجة هو بيحكيها عن نفسه يريد بها ان يكون في وسط الناس النبي اصلا بيحذر منها اصحابه ليه ان انا كنت حاسب على يوم القيامه عارف لما اقول لك انت إيه هتدخل تمتحن فتقول لي والله ماشي همتحن على ايه ادوني ال اديني ال الماده اللي همتحن فيها فيقول لك لا ده انت هتمتحن هيجيبك من فوق لتحت الناس لما بيبقى عارفه ان في كشف هيئه بتسقط قبل ما يوصل للهيئة فتخيل انك مش هتمتحن على كشف الهيئة على شكلك ده انت امتحن على دقائق وتفاصيل حياتك طب تفاصيل حياتك الظاهرة الظاهرة واللي مش ظاهرة اللي هو التي في انت فيها خلوة اكثر ما يدخل الناس النار ايه يا جماعة انما اصلا قال الفرج و واللسان معاصي الفرج ظاهرة في الشارع يعني ولا معاصي الفرج دائما مستترة تخيلوا ان اكثر ما يدخل الناس النار معاصي مستترة معاصي اللسان خلاص بنتكلم مع بعض واضحة لكن تقف مع معاصي الفرج ان كثير من احنا بنبقى بنستتر بنستخفي من الناس لكن استخفائنا من الناس ده مش معناه ان احنا هننجو ده انت تحاسب وده سبب من اسباب الهلاك لا ده سبب من اكبر اسباب الهلاك للبشر ان اكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان نوع عصام قال من يضمن, مي من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه اضمن له الجنة يعني بيقول اللي هينجو من ال... بعد التوحيد والصلاة اللي هينجو من الفرج واللسان ده غالبا داخل الجنة اضمن له الجنة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل على ان الموضوع كبير قوي ان احنا هنتح... هنحاسب على الكلام بيلعبوا ماتش مع بعض فاتخانقوا فقام زعق انتوا رايحين تلعبوا ولا رايحين تتخانقوا غلط في صاحبه اعتذر بقى واستغفر هو وقامت خناقه وزعله وقعدوا ثلاث شهور ما بيكلموش بعض ليه يا عم في اصل هم ايه ايه كانوا بيلعبوا واتخانقوا هتتحاسب على الكلام اللي قلته على صاحبك هتحاسب على الشتيمه اللي شتمتها هتتحاسب على الغيبه اللي اغتبتها هيتحاسب بقى التاني اللي قاعد ينم وينقل من كلام لكلام انا بقولك في لعبه فما بالك اذا كان الكلام ان فلان ده هيترقى ما ترقاش واذا كان فلان ده كان مرتبه كان هيبقى كذا ما بقاش كذا واذا كان فلان ده كان المفروض ان هو شهاده ترتب عليها ان المراه ديت حجبت حقها من زوجها او طلقت من زوجها او ده اتظلم ودخل السجن او ده اعتقل في الحرام تخيل بقى يترتب عليها مظالم فينبغي على الانسان ان يراعي لسانه ان يراعي سمعه ان يراعي بصره ان يكون في قلبه تقوى في حاجات مش هتعرف تتحل بان احنا نذكر مفرداتها انما يتحل فقط ان يبقى القلب القلب فيه ايه ان انا خايف يؤتون ما اتى وقلوبهم وجله خايف بيصلي وخايف انه ما يقبلش بيعبد ربنا وخايف ان هو ما يقبلش بيدعو الى الله وخايف انه ما يقبلش مش ان انا ايه واحنا بنصلي اهوت ده يعني لا ينبغي على الانسان ألا يراعي نظر الله سبحانه وتعالى بل ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراعي الله سبحانه وتعالى قدره وأنه إذا أخطأ العبد فإنه يتوب ويستغفر وأنه يعلم أن باب التوبة مفتوح فلا ينبغي أن نيأس من رحمة الله ولا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى غير أننا أيضا لا ينبغي أن نستهين بنظر الله سبحانه وتعالى أو بمراقبة الله سبحانه وتعالى فكلنا مسؤول يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أقف عند هذا الحد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم